السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على طبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد الليلة يا أخوانا مع غزوة جديدة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة من الغزوات اللي الرسول خاطر بحياته عشاننا فيها والصحابة خاطروا بعمرهم عشاننا فيها هنتكلم الليلة مع غزوة أحد سبعة شوال ثلاثة هجرية يعني بعد بدر بسنة بعد نصر بدر يا جماعة يقرر أبو سفيان إنه لا يمكن هيضيع دم السبعين مشرك اللي اتقتلوا في بدر هدر لا يمكن هيضيع دم أبو جهل وأمية بن خلف لا يمكن هيسيب قريش صورتها تتهز قدام العرب وزعم كرامتها تتهز وتجارتها تتعرض للخطر لا يمكن هيشوف هيسيب محمد بن عبد الله ينشر الاسلام في الجزيره كلها بدون اي مقاومه ويقرر ابو جهل بعد ما مناخيه ويقرر ابو سفيان بعد ما انف قريش اتحطت في التراب منظرهم وهم خارجين زفه رهيبه في غزوه بدر غير منظرهم وهم راجعين كل واحد بيستغيث بقبيله من القبائل عشان تجيره يقدر يرجع مكه تاني وهو مذلول وجريح ويقرر ابو سفيان ان ال ألف دينار اللي كانوا في القافله اللي كان بيقودها يتصرفوا كلهم على تمويل جيش يروح به يقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين ألف دينار يعني حوالي خمسين مليون بل ممكن يوصلوا لسبعين مليون يعمل است... تعبئه عامه في مكه يعمل استنفار للقبائل اللي حوالين مكه يبقى معاه جيش ثلاث اضعاف جيش بدر 3000 مقاتل ويقرر ان النساء كلهم اخواتهم وزوجاتهم يخرجوا معاهم عشان ما فيش حد يعرف يهرب متخيلين يا جماعه جيش جيش متمول 50 مليون جنيه في الوقت ده تسليحهم شكله ايه اعدادهم شكله ايه الحقد اللي جوه قلوبهم هند بنت عتبه تقول لي وحشي العبد عبد اسمه وحشي دم حمزه هو دم تمن عتقك تمن حريتك دم حمزه مالكش وظيفه غير انك تقتل اللي قتل ابويا واخويا وعمي في بدر يخرج جيش المشركين وكان مرتب جدا لدرجه انه فتره قياسيه كان على حدود المدينه المنوره الرسول والصحابه بقوا في ازمه رهيبه هيعملوا ايه هيواجهوا الموقف ده ازاي الرسول عليه السلام يعمل جهاز مشوره يعمل مشوره الشباب يقول يا رسول الله نخرج لهم ما نسيبش المدينه تتحاصر دمنا يبذل عشان الاسلام يا رسول الله نفسنا نجاهد نفسنا نضحي نفسنا ندوق اللي انتوا دقتوه في بدر كان دول الاغلبيه الشيوخ يقولوا يا رسول الله المدينه محصنه اصلا صخور بركانيه من كل الجهات ما فيش غير الشمال هو اللي ممكن يدخلوا منه لو جرؤوا انهم يدخلوا نحاربهم على ابوابها وفي شوارعها بيوتها وعلى اسطح بيوتها ونقتلهم يا رسول الله ويدي الرسول درس لزعماء الامه اليوم القيامه انه ياخد براي الاغلبيه في المشوره رغم انه خلاف راي الرسول ويقرر الرسول عليه الصلاه والسلام الخروج ويلبس لقمه الحرب الشباب يروحوا خلاص يا رسول الله افعل ما بدا لك يقول بكل اصرار ما كان لنبي اذا لبس لقمه الحرب ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه يعمل تعبئه عامه استنفار طوارئ عامه الجو كله يبقى جو مهيئ للمعركه ويخرج ورا رسول الله ألف مقاتل من المدينه ولكن في بدايه الطريق يحصل حركه خيانه رهيبه من ابن سلول زعيم المنافقين ياخد 300 مقاتل من اللي بيسمعوا كلامه ويفصل ويرجع عن الجيش ثلث الجيش يفصل في ضربه رهيبه للجيش الاسلامي في البدايه ابن سلول اول ما حس انها معركه بجد والجيش التاني قرب رجع الصادق هو اللي هيكمل للاخر مين اللي هيكمل للاخر ويخرج يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يا جماعه يخرج في جو المعركه انا عايز ابين لكم جو معركه احد كان شكله ايه الكتب اللي على يميني ده هي دي جبل احد ده جبل احد والكتاب اللي على شمالي ده جبل الرماه جبل صغير الرسول وقف على جبل الرماه ده هو 50 رامي بقياده عبد الله بن جبير قال لهم ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا ان رايتمونا نقتل فلا تغيثونا ان رايتمونا ننتصر فلا تنزلوا ملكوش دعوه انتوا خلوكوا هنا لنهايه المعركه كانت خطه قريش انهم هيجوا من هنا من قدام من هنا والنبي عليه الصلاه والسلام جاي من المكان اللي انا قاعد فيه اهو جاي من من, من الناحيه اهي وقريش جايه من هنا خطه قريش ان مجموعه منها هتلف من ورا جبل الرماد اهوت عشان يتطوع المسلمين ويتعمل عليهم كماشه من قدام وورا وتبقى مقتله للمسلمين عشان كده الرمال اللي واقفين هنا كان وظيفتهم ان هم يمنعوا اي تسلل تسلل من المشركين من ورا جبل الرماوي الا هتبقى مصيبه ويجي جيش المشركين 2000 واحد ورا ابو سفيان في القلب 800 واحد ورا عكرمه بن ابي جهل في الميسره 200 فارس ورا فرس خالد بن الوليد في الميمنه خالد بن الوليد اللي هيحاول يلف من حوالين جبل الرماه حضاء تسع رجاله من بني عبد الدار شايلين رايه الكفر وشايلين الرايه بتاعت المشركين وتبدا المعركه وينقض المسلمين زي الاسود على المشركين 700 اسد انقضوا على التلت... على 3000 مشرك كانت بدايه المعركه لصالح الاسلام تماما يا جماعه كانت بدايه المعركه رهيبه المشركين اتحطموا نفسيا في اول دقائق طلعوا يجروا على الجبال طلعوا يهربوا المشركين وقتل المشركين والنساء بتوع المشركين وال700 واحد ورا ال 3000 ابو سفيان هرب وسط النساء خالد بن الوليد حاول ان هو يلف من ورا جبل الرماه ثلاث مرات والرماه منعوه وفشل وشلت حركه خالد بن الوليد عكرمه بن ابي جهل حاول يتسلل من الميسره جابر بن عبد الله مع الكتيبه تصدى ليه وشل حركه عكرمه الرايه اللي ماسكها الكفار يتقتل حمل الرايه من علي بن ابي طالب تقع رايه الكفر يمسكها واحد تاني يتقتل تقع ثالث تاسع تسع مرات تقع رايه الكفر تسع مرات وال700 مسلم طحنين ال3000 مشرك ويبدا المعركه خلاص المعركه بقت واضحه يا جماعه المسلمين منتصرين مكتسحين خالد بن الوليد يطلع يجري وسط النساء خلاص المعركه منتهيه المسلمين المشركين وقادتهم بيفروا بيفروا من المعركه ويبص المسلمين يلاقوا ارض المعركه مليانه غنائم ده جيش متمول 50 مليون ذهب الاف النساء الغنائم بتاعه 3000 راجل المسلمين يجروا على الغنائم الرماة على جبل الرماه يبصوا يقولوا الغنيمه الغنيمه ينزلوا يجروا عبد الله ابن جبير القائد بتاعهم يصرخ الرسول قال لنا ان رايتمونا ننتصر فلا تنزلوا يقولوا الغنيمه الذهب ده جيش متمول 50 مليون يجروا مع عبد الله بن جبير وتسعه من الرماه يفضلوا على الجبل مش عايزين ينزلوا يسمعوا امر رسول الله المشركين بيجروا يا جماعه بيجروا خالد بن الوليد يبص لورا بصه وهو بيهرب من الناحيه ديت يبص لورا يلاقي المسلمين كلهم على الغنائم ويلاقي الرماه نزلوا من على الجبل ويلاقي المسلمين مكشوفين خالد بن الوليد في لحظه يعدل الفرس بتاعه وينادي على ال 200 فارس اللي معاه ويجي من ورا جبل الرماه يطلع يقتل العشرة اللي على جبل الرماه ويحتل المشركين اخطر موقع في المعركة جبل الرماه ويلف خالد مع باقي الفرسان من ورا المسلمين وينادوا على ابو سفيان والالفين اللي معاه يرجعوا وعكرمة بن ابي جهل واللي معاه يرجعوا وراية الكفر تتشال تاني وتترفع تاني ويتطوق جيش المسلمين ما بين الكفار المسلمين نزلوا يلموا الغنائم الارض كانت مليانة غنائم لما نزلوا بقت كلها دم لما لما جرينا ورا الدنيا كل حاجه ضاعت المسلمين اتفزعوا من الانقلاب الرهيب اللي حصل فجاه طلعوا يجروا على الجبل يجروا ما هماش عارفين بيجروا فين كل واحد بيجري في اتجاه انقطع الاتصال بين النبي وبين الصحابه حمزه بن عبد المطلب شاف جبل الرماه يحتل حاول ان هو يجري على الجبل عشان يحطم محاوله خالد وحشي الوحش بن حرب كان باصص له في الفتره دي ورصده وهو بيجري على جبل الرماه يرميه بحربه في بطنه يقتل حمزه بن عبد المطلب اسد الله وتبقى صدمه رهيبه للمسلمين المسلمين من ربكتهم في بعضهم قتل بعضه من شده الربكه ما عادوش عارفين مين المسلم ومين الكافر والرسول عليه الصلاه والسلام الصحابه يجروا ويهربوا ويقف الرسول لوحده في المعركه وينكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين مش مصدقين المسلمين جروا والرسول وسط الجيش المشرك واقف في المعركه فرصه العمر الرسول ما رضاش يهرب ما رضاش يجري عليه الصلاه والسلام في شجاعه منقطعه النظير في البشريه عبد الله بن قمأة كان حافر حفرة عشان يحاول يوقع النبي عليه الصلاة والسلام فيها جيش المشركين وهو بينكب على النبي النبي يقع في الحفرة وتكسر أنف النبي عليه الصلاة والسلام ويشجع عظم وجه النبي ويدخل الحديد يغرس في عظم وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتكسر أسنان النبي الرباعية بتاعته وتقطع شفة الرسول عليه الصلاة والسلام ويظل الرسول عليه الصلاة والسلام ينزف في موقف رهيب في أزمة رهيبة ويصرخ رسول الله من يردهم عنا ولا له الجنة مين اللي يرد الجيش ده عنا وله الجنة ان المشركين جروا بالسيوف وناس من بعيد بالرماح وناس من ورا جاية عشان تضرب الرسول من ظهره عليه الصلاة والسلام الوقت يا جماعة غزوة احد هتبين لنا الصحابة حبوا النبي قد ايه غزوة احد هتبين لنا ازاي ان مفيش انسان حب انسان قد ما الصحابة حبوا رسول الله غزوة احد هيبذل فيها تضحيات لانقاذ رسول الله ما اتبذلتش في تاريخ البشرية كلها في لحظة هينقلب جيش المسلمين لجيش من الفدائيين والاستشهاديين لإنقاذ رسول الله حب ما فيش ألم على وجه التاريخ يقدر يكتبه ولا يوصفه مصعب بن عمير أول ما يشوف منظر رسول الله مصعب كان ماسك الراية اللي عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله يجري قدام النبي يحمي جسم النبي بجسمه مصعب مصمم يفضل ماسك الراية مهما حصل حتى لو هو وقع الراية ما تقعش وباليد التانية ماسك سيف قدام الرسول وواقف يدافع عن رسول الله باستماتة كان مصعب شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالظبط لدرجة ان ابن قمأة الكافر عليه لعنة الله ظن ان هو النبي يضرب الايد اللي فيها الراية في ايد مصعب يطير دراع مصعب يطير ي- ي- يقطع دراع مصعب تماما ابن قمأة كان كل همه يوقع الراية مش يوقع السيف قضيته الراية ومصعب قضيته الراية مش السيف يرمي السيف من ايده مصعب ويمسك الراية بايده السليمة عشان الراية ما تقعش يبدأ يقوم ضربه ابن قمأة ضربة على ايده التانية فصلها عن جسمه تماما ويتفجر الدم من كل ناحية من جسد مصعب بن عمير مصعب بن عمير مش عارف يعمل ايه مصمم يفضل بيحمي النبي بجسمه للنهاية مصمم يفضل حصنه قدام النبي ومصمم انه يشيل الراية للنهاية ما عادش في جسمه حاجة يقدر يمسك بها الراية غير بين رقبته وصدره ويحضن مصعب راية لا اله الا الله بين رقبته وصدره يقوم ضربه بن قمأة ضربة بالسيف يذبح مصعب بن عمير ويسقط مصعب بن عمير يسقط والدم بيتفجر من كل حتة من جسمه يسقط وهو حاضن الراية يسقط وهو حاضن راية لا اله الا الله محمد رسول الله يتفجر الدم بتاعه على حروف الراية لغاية ما دمه يتمزج بكل حرف من حروف لا اله الا الله محمد رسول الله يسقط مصعب ممزق قدام النبي وهو بيدافع عنه مصعب بن عمير يا جماعة رضي الله عنه يا صبر قلب النبي على موت مصعب ده الواحد بيتكلم الوقت عن مصعب وقلبه مولع نار عليه كل نقطة من دمك يا مصعب هتبقى طوفان يغرق في أهل الباطل كل نقطة من دمك يا مصعب هتبقى نور للشهداء من وراك على الطريق يا أصعب جرح في قلوبنا ولكن ربنا يستاهل عمرنا وروحنا مصعب يموت نفس الموتة اللي جعفر بن أبي طالب في مؤتة هيموتها بعد كذا سنة لأن كل هم واحد الكل فكر واحد الكل مستعدين يتقطعوا تحت الراية كان كل الهم وكل الفكر واحد يا جماعة ولما نشوف دموع حمنا بنت جحش مرات مصعب المنهمرة عليه بعد المعركة نعرف التضحيات كانت شكلها ايه مصعب اتقتل موتة من اعظم موتات التاريخ واول ما يموت يحسب ان الرسول اللي مات يهتف الكفار مات محمد قتل محمد المسلمين اول ما يسمعوا كده يجروا من على جبل احد اهو يطلعوا لغاية الناحية التانية يقعدوا الناحية التانية هنا اهو ويرموا السيوف بتاعتهم محطمين نفسيا انس بن النضر كان في الوقت ده بيتاجر ومش عارف ان الغزوة بدأت وكان بدر بدر فاتته وقال لئن ادركت مشهدا اخر ليرين الله ما اصنع يجري انس بن النضر من الناحيه اللي ورا جبل احد يجري لما يسمع ان المعركه بدات يلاقي الصحابه قاعدين يقول لهم في ايه ما تفعلون قالوا قتل رسول الله رسول الله اتقتل يا انس حبيب الله اتقتل يقول لهم فماذا تفعلون قوموا انتوا قاعدين قاعدين ورسول الله اتقتل هتعملوا ايه بالحياه بعد الرسول ايه قيمه الدنيا بعد الرسول قوموا موتوا زي ما مات قوموا موتوا هتعملوا ايه بالدنيا بعد حبيب الله قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله انتوا عشتوا زي على ما عاش عليه موتوا على ما مات عليه عشان تبقوا معاه في الجنة أنا انتوا شامين اللي انا شامه انا شامم ريحة الجنة انا شامم واهن لريح الجنة انا شامم ريحة الفردوس ريحة مسكها ريحة الجنة الوقت داخلة لقلبي يا جماعة يا صحاب رسول الله ريحة قصور الجنة وعطرها واهن لريح الجنة الريحة اللي انا شاممها دي لا يمكن تكون ريحة الدنيا دي ريحة الجنة ابواب الجنة اتفتحت يا اصحاب رسول الله انا شامم ريحه الجنه جايه من ورا جبل احد من هنا اهو اني لا اجد ريح الجنه دون احد ويجري يجري انس بن النضر يطلع من على الجبل وهو بيصرخ اللهم اني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء انا يا رب عمري ما فر واسيب رسولك يطلع انس وهو نازل من على جبل احد يفاجئ ان المسلمين متطوقين وبيتقتلوا من ناحيتين لو انت مكان انس تنزل انس نزل وهو بيحسب ان النبي مات انس ما كانش نازل يحارب كان نازل يتقتل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل انس يطعن في رجليه وايديه ويقاتل يطعن في بطنه ويقاتل يطعن في صدره ويقاتل يطعن في قلبه ويكمل يطعن في شرايين رقبته ويقاتل 85 طعنه بضع و80 طعنه يا جماعه انس بن النضر اتقطع 85 حته بقى انسان جسمه متقطع 85 حته قدام المشركين انس بن النضر يا جماعه ما حدش عرفه بعد المعركه شويه حتت متقطعه اخته عرفته من صابع حته من جسمه اخته عرفته بايه انس كان نازل يا جماعه عشان يموت زي ما النبي مات كان ده همه انت عملت ايه عشان تبقى مع النبي في الجنه ده اللي انس عمله عشان يبقى مع النبي في الجنه انت عملت ايه عشان تنصر دين الله انس اتقطع 85 حته عشان ينصر دين الله وجعفر ابن ابي طالب في مؤتة بعدها بكذا سنه يتقتل نفس القتله لانهم كانوا نفس الهم كانوا ثمره شجره واحده شجره محمد شجره التضحيه والفداء انس بن النضر يموت هذه الموته الرهيبه يموت هذه الموته الرهيبه انس بن النضر يا جماعه ضحى بكل حاجه انس بن النضر اتقطع واتمزق عشان رسول الله بعدها بكذا سنه جعفر هيضرب في وجهه بضع و90 طعنه تخيلوا بني ادم يعني لو واحد خد سكينه اتطعن بسكينه هيقع من طوله تخيلوا بني ادم بيتطعن بسيوف الروم 95 طعنه ولسه واقف على رجليه ايه العزيمه دي ايه القوه دي ايه الفدائيه دي حب رسول الله اتكتب بدمهم كتبوا رسائل للرسول الرسول عن حبهم ليه بدمهم في احد حب لا يوصف يا جماعه كانت احد احد ديت يوم في حب رسول الله احد دي اثبتت في ناس حبت رسول الله قد ايه لو عرفتيه هتحبيه لو عرفته هتحبه لو عرفنا الرسول هنحبه زي ما هم حبوه الرسول عليه الصلاه والسلام الصحابه الصحابه لسه ما جوش حوالين النبي النبي يهتف من يردهم عنا وله الجنه مين الانصار يسمعوا الكلام بتاع النبي يجي واحد من الانصار يقف ما بين النبي وبين المشركين ويفضل يقاتل يقاتل لحد ما يقع ممزق قدام النبي يجي واحد تاني من الانصار ثالث رابع خامس سبعه سبعه من الانصار يقعوا قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بيحاولوا يدافعوا عن النبي بروحهم بكل ما اوتوا لغايه ما طلحه بن عبيد الله يجي يلاقي سبعه من الانصار مقتولين ما بين النبي وبين المشركين يبص لسبع جثث سبع جثث اتقتلوا اللي وقف في المكان ده اتقتل انا لو دخلت يبقى 100% هتقتل زيهم لو دخلت يبقى 1000% هتمزق زيهم لو دخلت يبقى خلاص دي نهايتي يقينا نهايتي لو انت مكان طلحه تدخل لو انت مكان طلحه تدخل تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله سيوف الكفار مرفوعه ومشهره ناحيه النبي عايزه تمزق في جسد رسول الله وما عادش في حاجه بين النبي وبين المشركين وطلحه لازم يدخل فورا النبي حواليه بركه دماء رهيبه دم مصعب اللي اتصفى كله حوالين رسول الله ودم انس بن النضر ودم السبعه الانصار الدماء وجراح رسول الله اللي ناسفه الدم الدم روى الارض حوالين النبي بركه دم رهيبه حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب خلق الله الى طلحه بن عبيد الله متقطعين حوالين رسول الله والرسول في وسط كل ده بيقول اللهم اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون طلحه بن عبيد الله قرر انه يدخل ويصرخ اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى يدخل طلحه بن عبيد الله يقاتل بشراسة ما فيش بشر قاتل بيها بكل ذرة حب في قلبه رسول الله انا اتقطع انا السيوف تمزق في جسد انما الرسول ما يتلمش الرسول ما يتخدعش الرسول ما فيش اي حاجة تيجي عليه ابدا ابدا يقف طلحة بن عبيد الله يقاتل والسيوف بتبرق من حواليه في لفح الشمس اللي كانت المعركة فيه كل سيف عايز يمزق حتة من جسد طلحة بن عبيد الله عشان يوصلوا لرسول الله كل سيف منهم ممكن يطير الف رقبة وطلحة واقف وصامد جامد وثابت وواقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ما يجي من بعيد ابو بكر الصديق وسعد بن ابي وقاص سعد وهو داخل شاف منظر رهيب بيقول وجدت النبي وعلى يمينه ويساره رجلان لم ارهما من قبل يقاتلان عن رسول الله دول مين يا جماعه دول جبريل وميكائيل جبريل وميكائيل جبريل وميكائيل ربنا نزل ملائكه السماء تدافع عن النبي ليه هو انتوا فاكرين ان اتنين تلاته هيقفوا قدام النبي كانوا هيحموه من جيش كامل من المشركين ومن السهام الاف السهام اللي جايه على النبي من كل مكان يا جماعه ربنا نزل الملائكه لرسول الله ربنا نزل اعظم ملائكه السماوات لرسول الله يجري سعد على الرسول الرسول يقول له هو ابو بكر دونكما اخاكما ريحوا طلعه طلحه بن عبيد الله اللي اتقطع قدامنا اهو دونكما اخاكما فقد اوجب خلاص عمل الحاجه اللي يجب له بها الجنه انت اوجبت بايه انت دفعت عن رسول الله بايه تجب لك به الجنه ويقف يقف سعد بن ابي وقاص يرمي المشركين بالسهام عشان يبعدهم والرسول يقول له ارمي سعد فداك ابي وامي ويجي ابو طلحه يجري ابو طلحه غير طلحه ابو طلحه يجري يضربهم بالسهام عشان يبعدهم الرسول يرفع راسه عشان يشوف في ايه يقول له يا رسول الله يا رسول الله لا ترفع رأسك نحري دون نحرك يا رسول الله نحري دون نحرك يا حبيب الله يعني ايه يعني قبل ما اي حاجة تخدش رقبتك تلمس رقبتك قبل ما شوية هوا يجوا على رقبتك هيكون رقبتي انا طارت انا رقبتي فدا الخدش واحد تتخدش رقبتك انا فصلة راسي عن جسمي فدا لجرح صغير بس تتجرح يا رسول الله حب رهيب حب رهيب اثبته الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بس الوقت الموقف فيه نقطة تانية خطيرة يا جماعة الوقت القضاء من السيوف بس في ناس بتضرب في ناس جاية بتلف حوالين النبي من ظهره عشان تقتل النبي ظهر النبي مكشوف وبعدين هيعملوا ايه مين اللي هيحمي ظهر النبي مين اللي هيقف على الصخر المفتوح ده امرأة نسيبة بنت كعب ام عمارة تلاقي ظهر النبي مكشوف تلف من ورا النبي عليه الصلاة والسلام وتقف هي وابنها وجوزها وتمسك سيف في وسط الفرن ده اهو تمسك سيف وتقاتل يجي ابو عمرو الفاسق اللي كان عايز النبوة قبل النبي ولما النبي ربنا اداها له بقى عدو للرسول ويجي عبد الله بن قمأة ويحاولوا انهم يضربوا النبي من ظهره تقف لهم بالسيف مش هتعدم مش هتوصلوا لرسول الله على جثتي يحاول ابن قمأة انه يجي يمين شمال مفيش فايدة ما يلاقيش حل غير انه يضربها بالسيف على كتفها تنفجر الدماء من شرايين اكتافها يبقى جرح تدخل ايدها فيه لمدة سنة تبقى جرح رهيب يجي ابنها يغيثها وينقذها تقول له اليك عني اليك عني اغث رسول الله رسول الله ظهره مكشوف رأى النبي الله ظهره مكشوف الرسول هيتقتل انت جاي تكلمني في ايه خليك مع النبي عليه الصلاه والسلام انا مش مهم بعد المعركه الكل مذهول من صمودها يقولوا لها كيف تحملت يا ام عمار قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تتحملي ايه عشان النبي انت تتحمل ايه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم لسه في مصيبة تانية الوقت ظهر النبي محمي ووش النبي من السيوف محمي في مصيبة تانية ايه السهام الاف السهام اللي جاء من بعيد ابو دجانة يجري على النبي يدافع على النبي بسيفه يبص يلاقي ان المصيبة مش السيوف المصيبة الرماح السيف مش هيعمل حاجة للرماح اللي جاء من بعيد وبحركة لا ارادية بحب رهيب يقف ابو دجانة يرمي جسمه على رسول الله يرمي جسمه على حبيب الله مفيش حاجة هتخدشك يا رسول الله يا ابو دجانة السهام ممكن تيجي في قلبك تيجي في في, في بطنك في ظهرك في رقبتك تيجي في اي مكان انما رسول الله لا يطرس النبي بجسمه يطرس النبي بلحمه ودمه ابو دشانه يا جماعه بقى ظهره عامل زي القنفذ من كتر السهام اللي اتغرزت في ظهره وهو مصمم انه يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام كان في صحابي اسمه عماره بن يزيد السكن عماره كان بيحب النبي قوي اتقتل جروح جروح بالغه قاتله يفضل يزحف عماره يفضل يزحف على الارض ودم دمه بينزف يفضل يسحب مش عشان ميه ولا عشان حد يغيره يجيره عشان يوصل لرجل النبي يحط راسه على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتر الشوق اللي في قلبه بيموت وقلبه ملتهب من الاشواق لرسول الله واول ما يحط راسه رجله على راسه على رجل النبي الشوق اللي في قلبه يهدى كانه بيقول للنبي ها هنا المحيا وها هنا الممات يا رسول الله سعد بن ربيع الانصاري يفضل يقاتل لغايه ما ياخد 12 طعنه قاتله 12 طعنه قاتله وهو واقع في الارض مرمي مش قادر يتحرك بيحتضن روحه بتخرج حد من الناس يجي عشان يشوف ماله يشوف احواله ايه يقول له اقرئ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله عنا خيرا ده رسالة من محتضر لرسول الله انت ممكن وانت على فراش الاحتضار قلبك مش قادر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبعت رسالة حب وروحه بتغرغر في صدره بيموت وقلبه ملتهب بحب رسول الله وقل لقومي الانصار الا عذر لكم عند الله ان خلص الى حبيب الله وفيكم عين تطرف لو لسه قادر قادر تحرك عينيك لو لسه قادر تحرك حته من جسمك مالكش عذر ان النبي يتوصل له ايه الحب ده ايه الحب الرهيب اللي وصلوا له علي بن ابي طالب يا جماعه لما سمع ان النبي مات كسر جفن السيف كسر الجراب وفضل يقاتل وقال انا مش خلاص مش راجع انا هفضل اقاتل لغايه ما اموت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مات المعركه طولت جدا والدفاع عن النبي بقى استبسالي وسطر الصحابه بدمائهم بطولات فدائيه رهيبه واثبتوا حب النبي في قلوب المسلمين قد ايه كانت مع والله يا جماعه والله هو ده النصر قسما بالله اللي حصل ده هو النصر هو في نصر زي ده هو في حد عمل في التاريخ في معركه في التاريخ اللي الصحابه عملوه كل ده كل ده بسبب 40 واحد عصوا امر رسول الله يا كل واحد مكسر سنة النبي في حياتك يا كل واحدة مكسرة لبس زوجات النبي في حياتها يا كل عاصر رسول الله أربعين واحد عصوه كل ده حصل أمال المليار واربعمائة مليون معاصيهم دي هتعمل فينا إيه أكتر من اللي معمول فينا ويقف الصحابة يرجع عمر بن الخطاب يدرك إن إن جبل الرماة ده هو المصيبة جاية من هنا يجري مع كتيبة لجبل الرماة وينجح في شل حركة خالد بن الوليد واللي محتلين الجبل وهنا ترجع المعركة تاني تتقلب يرجع السر للمسلمين تاني تجري يجري ابو عبيده بن الجراح على الحديد اللي بقى غارز في عظم النبي يشيله باسنانه الحديد غارز لدرجه ان اسنان ابو عبيده اتكسرت وهو بيخرج الحديد فاطمه بنت محمد تجري في وسط مخاطر رهيبه ابوها بينتف والدم ما بيقفش لغايه الوقت كل ده تعمل تحرق حصير وتجيب الرماد الاسود وتحطه على جروح الرسول عليه الصلاه والسلام لغايه ما الدم يقف عائشه وام سليم يجروا على الجرحى يسقوهم ميه 30 واحد يجوا ويحاوطوا النبي ويبدا الموضوع يرجع تاني المعركه كانت طولت لدرجه ان المشركين خلاص ما عادوش قادرين وياخد الرسول الصحابه ويطلعوا على جبل احد ويبقى كده المعركه خلاص شبه انتهت يا جماعه ابو سفيان ما كانش عنده غير هم واحد ابو سفيان كان كل همه ابو بكر وعمر ماتوا ولا لا ابو بكر وعمر الرجلين اسدين الاسلام دول ماتوا ولا لا لو ماتوا خلاص زغراتي يا نساء قريش لو ماتوا خلاص يبقى الاسلام كده عمودين من عواميده الاساسيه اتكسروا يقف تحت جبل احد ويقول افيكم محمد لا تجيبوه الرسول يقول ما تردوش افيكم ابا بكر لا تجيبوه محدش يرد افيكم عمر لا تجيبوه ايش معنى ابو بكر وعمر عارف ان دول الرجاله اللي طول ما هم في الصف لا يمكن الصف يتهزم عارف ان دول اصحاب الرساله ان دول اصحاب القضيه ان دول اكتر اتنين منشطين الصف كله في الحماس والرساله لو انت بتحارب في المعركه وانت موجود ابو سفيان هينطق اسمك اسمك كان هيتنطق في المعركه ينادي اعلو هبل لما عرف ان ابو بكر وعمر اتقتلوا او ظن كده يبقى الشرك انتصر اعلو هبل الرسول قال لهم الا تجيبوه اوعوا تسكتوا له اوعوا تسمعوا كلمه عن ربنا وتسكتوا اوعى تسمعي كلمه عن رسول الله وتسكتي اوعى تسمع كلمه عن حبيب الله وتسكت اوعوا تشوفوا مقدسات دينكم بتنكس وبتهدم وبتعتدى عليها وتسكتوا الا تجيبوه يا رسول الله نجيب ازاي ده طلحه متقطع وابو دجانه ظهره زي القنفذ من السهام يا رسول الله احنا متقطعين متقطعين لو نطقنا ممكن المعركه تفتح تاني هنستفزهم ونرجع تاني الا تجيبوه وماذا نقول قولوا الله اعلى واجل هتف الصحابه الله اعلى واجل ابو سفيان قال لنا العزى ولا عزى لكم الرسول قال لهم الا تجيبوه الله مولانا ولا مولى لكم الصحابه كلهم هتفوا ورا رسول الله ابو سفيان عرف ان ابو بكر وعمر عايشين قال ان ابا بكر وعمر لاحياء الصف ده لا يمكن هيعمل كده الا لو كان النبي وابو بكر وعمر عايشين الثلاثه دول ما اتقتلوش ما ماتوش ما ماتوش يا جماعه وتوصل المعركة للمرحلة النهائية بتاعتها وابو سفيان واقف عايز يعرف ابو بكر وعمر ماتوا ولا لا عمر في الاخر يقول له يا عدو الله ان من ذكرت لاحياء وقد ابقى الله لك ما يسوءك انت فاكرك ان الدين واقف على ابو بكر وعمر يا ابو سفيان ده لسه في رجاله كتير اشداء وسطنا بكره هيوروكوا يا اهل قريش يا ترى انت من الرجاله دول يا ترى انت من من, من الجنود بتوع ربنا سبحانه وتعالى دول ويرجع ابو سفيان وينزل النبي عليه الصلاه والسلام من على جبل احد ينزل يشوف السبعين قتيل السبعين شهيد اللي ما كانوش لاقيينهم كفان يمسك النبي جسد حمزه اللي اتقطع وهند مضغته مضغته ببقها هند بنت عتبه يمسك جسد حمزه وينشخ بالبكاء يتنفض دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتر البكاء الرهيب الرهيب بتاع النبي عليه السلام ويقول لولا صفيه صفيه كانت تزعل اخت حمزه لتركت جسده حتى يبعث من حواصل الطير وبطون السباع عشان يبقى شرف لي عند ربنا ويشوفوا قبر جسد عبد الله بن جحش المتقطع عبد الله بن جحش اللي قبل المعركه كان بيقول اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني يبقر بطني يقطع انفي يجدع اذني القاك يا رب بدمي اقابلك يا رب وانا دمي مغرق جسمي متفجر من كل حته في جسمي فتقول عبدي لما فعل بك هذا فاقول فيك وفي رسولك يا رب فيك وفي رسولك يا رب جسد مصعب ما كانوش لاقيين قماش يغطوا بيه جسم مصعب افتقر لدرجه انه ما عندوش ثوب يغطي جسمه رضي الله عنه جسد عبد الله بن حرام الرسول قال تبكوا بكيتموه ام لم تبكوه ما زالت الملائكه تظله باجنحتها الى ان رفع عبد الله بن حرام ربنا يكشف ليه حجاب النور لان ما فيش حاجه عطلته عن ربنا سبحانه وتعالى وجسد حنظله الشاب اللي كان ليله دخلته كانت ليله احد ده اهي 6 شوال كانت دخلته 6 شوال بالليل يعني كان صاحي على غزوه احد كان لسه جنب يخرج اول ما يسمع حي على الجهاد يا اللي ما بتخرجوش لما تسمعوا حي على الصلاه يخرج حنظله يقاتل في الليله دي ربنا يرزقه من زوجته عبد الله بن حنظله رغم انه اتقتل وابنه يكبر ويموت شهيد في فتوحات الاسلام وحروب الاسلام يبقى الشهيد ابن الشهيد الرسول يشوف الملائكه بتغسل حنظله وفي صحيح الجامع والملائكه كمان بتغسل سيدنا حمزه بتغسلهم هما الاثنين اجساد المسلمين كانت متمزقه قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف الرسول يدفن هذه الاجساد الطاهره يجسد يدفن هذه الاجساد الطفيل بن عمرو اجساد هؤلاء العظماء الكبار عمرو بن الجموح اللي كان بيعرج وقال قبل المعركه اني لارجو ان اطأ بعرجه الجنه يدفنوا يا جماعه لما تروحوا عند شهداء احد هتلاقوا الحته دهيت جنب الجبل كده فيها سور حواليه ال 70 شهيد 67 مدفونين في مستطيل واحدهم في الأرض الاخر هنا وثلاثه مدفونين في مثلث لوحدهم هنا الثلاثه اللي مدفونين لوحدهم غير ال 67 مين مصعب حمزه عبد الله بن جحش اشمعنى الثلاثه اللي اتقطعوا حتت تحت الرايه الثلاثه اللي اتمزقوا اكتر ثلاثه اتقطعوا في الاسلام تخيل يوم القيامه لما يجي مصعب يوم القيامه ربنا شايل كبده وبيقول له فيك يا رب ويجي حمزه يوم القيامه شايل جسده واشلاءه ويقول فيك يا رب ومصعب شايل ايديه ورقبته ويقول فيك يا رب وعبد الله بن جحش شايل اعضاء بطنه وراءه واذنه وانفه ويقول فيك يا رب انت هتيجي بايه انت هتيجي بايه هتقابلوا ربنا بايه يا جماعه يا اخوانا جبل الرماة 40 واحد عصوك يا رسول الله اتهزمت الامه شوفوا معصيه 40 واحد عملت فينا ايه اللي بتعصم انتوا السبب الكل عاصي انت السبب في اللي حصل في العراق انت السبب في اللي حصل في ابو غريب انت السبب في كل شيء بيحصل في فلسطين انت السبب يا كل عاصي يا كل متبرجه يا كل واحد بياكل ربا بنوك يا كل شاب ما بيغضش بصره يا كل شاب له علاقه مع فتاه يا كل واحد بيدخل على مواقع نت قذره او مواقع دش غير اسلاميه يا كل علمان يا كل واحد بيعصي الله على ارض الاسلام انت السبب انتوا السبب في اللي بيحصل كلنا معاصينا هي السبب يا جماعه يا جماعه الجيش اتهزم بسبب امر واحد من اوامر رسول الله اتخالف سنه واحده اتهزمنا بسبب غيابها بسبب سنه واحده الجيش اتهزم مره وبسبب سنه واحده الجيش انتصر مره تانية لما كنا في معركه والنصر اتاخر القائد قال لازم في سنه غائبه قالوا السواك الجيش كله استاك الاعداء حزب المسلمين بيسنوا اسنانهم عشان ياكلوهم هربوا وسابوا الحصون واتفتحت المدينه بسبب سنه واحده اتهزمنا وبسبب سنه واحده انتصرنا يا جماعه لما الرومان سابوا الصغر بتاعهم اتهزمنا اوعى تسيب صغرك اوعى تسيب صغرك الرومان ما كانوش ماسكين سيوف ظاهريا صغر بسيط ولكن لما نزلوا كل حاجه ضاعت ايه الصغر بتاعك لو انت مالكش صغر الدين هيقطع من قبلك لو انت سبت صغرك الدين هيقطع من قبلك يا جماعه الثلاث قوات بتوع المشركين اللي في المعركه ابو سفيان وخالد وعكرمه بكره بقوا ثلاث قوات للمسلمين بكره ابو سفيان هيموت وبعد ما عينيه الاثنين فقدت في معركه وهو بيقاتل وهند بنت عتبه بتحث على القتال والشهاده وعكرمه هيموت وهو نفسه في بق ميه بس عشان اخوه المسلم يشرب وخالد بن الوليد هيفتح ربع العالم بكره الله اكبر اعداء الاسلام بقوا قوات في في جنود جيشك يا محمد يا ابن عبد الله عشان كده اي قوات جيوش جيوش مهزومه ملهاش ذكر اشمعنى قوات جيوش اللي حاربت النبي لانهم بكره بقوا قوات في جيوش النبي عليه الصلاه والسلام لو انت في المعركه لو انت في المعركه كنت هتبقى ايه لو انت في المعركه كنت لو انت ليله دخلتك زي حنظله كنت هتنزل لو انت مكان انس بن النضر ونازله لقيت المسلمين بيطحنوا هتنزلي لو انت مكان طلحه وسبعه مقتولين قدام النبي هتدخل هتبقى مين هتبقى اللي نزل من على الجبل وقال الغنيمه ولا هتبقى اللي هرب من الجبل وقال خلاص قتل رسول الله ولا هتبقى زي عمر اللي عمل حركه فدائيه استشهاديه وراح شل خالد بن الوليد على جبل الرماة هتبقى هتبقى اللي, اللي فدى النبي برقبته هتبقى زي مصعب هتبقى زي مين في دول لو عايز تبقى معاهم في الجنه لازم تعمل زي ما هم عملوا لازم تمشي على الطريق اللي هم مشوا عليه لما رحت وقفت قدام قبورهم وقدام قبورهم يا جماعه قلت يا رب يا رب في قبور واحد بعد ما مات يتشحن القلوب بسببه للدرجه ديت 70 رضا من رياض الجنه ماتوا من غير ما يشوفوا اي نصر رضي الله عنهم يا رب سبعين واحد مقتولين سبعين واحد بيثبتهم ان الدين ده ما بيقومش غير بالتضحية على قد التضحيات على قد الفتوحات النهاردة باسمائهم شوارع في اوروبا وامريكا وروسيا ومساجد باسمائهم ارتفع ذكرهم بسبب التضحية يا جماعة قبورهم بتثبت ان التضحية هي هي المنهج اللي الدين ده بيقوم بيه وانا واقف قدام قبورهم قلت يا رب يا رب احنا اقزام للدرجة دي احنا اقزام لهذه الدرجة الناس دي عملت ايه واحنا عملنا ايه قبورهم بتثبت ان الاسلام لا ولن يموت ان الدين ده مش هيموت والدين ده ما بيقفش على حد ولو كان حمزة ومصعب الدين مش هيموت ابدا حمزة اتقتل جه خالد بن الوليد مصعب اتقتل جه عمرو بن العاص ياه وتنزل ستين ايه ستين آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران والله يا جماعة والله أنا قلت الكلمة دي سبحان الملك ولقيتها مكتوبة في بعض الكتب ما نحب أن أن انتصرنا في احد ولم تنزل هذه الايات ايات خطيره انا عايزك تجيبي من ايه 120 لايه 180 في ال عمران ايات رهيبه ربنا بيقول للمسلمين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله احمدوا ربنا ان جراحكم دي عشان الحق في غيركم الجرح وعشان الباطل وتلك الايام هي دي الدنيا انتوا فاكرين كلها بدر ولا ايه نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا اثبتوا ربنا انكم مؤمنين بدمكم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا اوعوا تقعدوا اوعوا مهما حصل لكم قوموا وكملوا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الدين مش هيقف على حد ولا على محمد بن عبد الله ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم انتوا فاكرين الجنه ببلاش الجنه مش ببلاش ثمن النجاح من النار مش ببلاش ايات رهيبه من ضمنها وشاورهم في الامر الامر اوعى يا محمد يا ابن عبد الله انت طالع بسبب المشوره اوعى تبطل مشوره المشوره حق كمل مشوره يا محمد يا ابن عبد الله وينزل قول الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون انتوا فاكرين الشهاده ايه المجاهدين يروحوا يجاهدوا فاكرين ان هو يقوم واخد طلقه اي اتقتلت الحور العين تتنزل لا يا حبيبي ده دم وذبح وطيران اشلاء ومدافع ونار انتوا فاكرينها بالكلام ولا بايه 60 ايه من 120 ل 180 من ايه 120 ل 180 في آل عمران أيام رهيبة أيام رهيبة يا جماعة كان الكلام ده يوم السبت 7 شوال سنة 3 هجرية يوم الحد النبي يقول للصحابة قوموا قوموا ايه يا رسول الله على فين هنخرج نطارد جيش أبو سفيان يا رسول الله ده احنا متقطعين 70 واحد من من من أبناء النبي اتدفنوا امبارح والنبي عشان ربنا مستعد يدفن الباقي بكرة رغم انهم حصيلة عمره من كتر بطولة الصحابة اللي خرجوا لم يتخلف منهم واحد ولا واحد من الصحابة اللي كانوا متقطعين في أحد من كتر بطولتهم العلماء سموها غزوة بدر الصغرى او غزوة بدر الثانية ويقوموا في غزوة حمراء الاسد يطاردوا المشركين عشان تبقى الخطوة الاخيرة للمسلمين عشان تبقى غزوة احد ثلاث غزوات غزوة في الاول اتسحق فيها المشركين واتنكست رايتهم وبعد كده مرحلة في النص كانت على المسلمين وبعد كده مرحلة في الاخر حمراء الاسد انتصر فيها المسلمين ويبقى غزوة احد يا جماعة ما هيش هزيمة ولكن اتربك الصف في النص 70 شهيد وايه يعني يعني ال 40 رامي تتوقع طبعا ان النبي عمل لهم محاكمه عسكريه واتعدموا ما عمل لهمش حاجه عفى عنهم ليه لان خلاص الدرس كان مؤلم كفايه كفايه والنبي وهو معدي من على جبل احد والشهداء مرميه على الارض يقول لهم احد جبل يحبنا ونحبه اوعوا حد يتشائم باحد احد ده حبني حب في ناس من امتي مش هتحبني قده في بشر قلوبهم مش هتحبني زي ما الحجر حبني الرسول يقول لهم احد بيحبنا وبنحبه ده حبيبنا واحنا حبايبه عشان ما حدش يكره جبل احد ولا يتشائم بجبل احد ويقول للصحابه اصطفوا حتى اثني على ربي اوعى حد يقول ربنا السبب احنا السبب احنا اللي ضيعنا الخلافه احنا اللي ضيعنا فلسطين والعراق وافغانستان وكشمير والشيشان والبرتغال واسبانيا احنا اللي ضيعنا ملك الاسلام وجنوب السودان احنا اللي مزقنا الامه احنا مش اعدائنا احنا اللي اديناهم السبب احنا اللي اديناهم الفرصه غزوة أحد غزوة رهيبة يا جماعة غزوة رهيبة والنبي راجع وواحدة تقابل الصحابة تقول لهم ي- ي- تقول لهم ما فعل رسول الله يقولوا لها قتل أبوك ما فعل رسول الله قتل أخوك ما فعل رسول الله قتل زوجك ما فعل رسول الله لغاية ما تشوف النبي راجع تقول له كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله في ناس قاعدة قدام الوقت ممكن تقول معقول في واحدة تعمل كده اللي بيحب رسول الله هيعرف ان في ناس تبيع عمرها عشان نظرة تبيع اهلها ومالها عشان نظرة للنبي ام سعد بن معاذ ابنها يتقتل عمرو بن معاذ في المعركة تبكي وتنهمر ولغاية ما تروح تشوف النبي تقول له ما هانت علي مصيبتي الا لما رايتك يا رسول الله كانت غزوه رهيبه كانت غزوه خطيره كانت غزوه يا جماعه انتصرنا فيها كانت غزوه اثبتت احنا بنحب رسول الله قد ايه الامه دي بتدافع عن نبيها قد ايه كانت غزوه كلها بطولات رهيبه ومآثر رهيبه كانت غزوه عظيمه مرت الايام والملك الاسلام مر مضى في الارض النبي بيقول رايت رؤيا ان سيفي جاءت به ثلمه حته كسر كده او حاجه فهززته فعاد احسن ما كان الثلمه كانت اللي حصل في احد بعد كده الهزه التربويه اللي النبي ربى الصحابه عليها حب الدنيا وقع من القلوب رجع ملك الاسلام احسن مما كان والدين انتشر في الارض وانتصرنا يا جماعه ويفضل شهداء احد كل ما هتروح عمره وتزوري مدينه رسول الله وتقفي قدام قبورهم السبعين قبر تقفي ودموعك تنزل من عينيك غصب عنك تفتكر الرسول لما قال اول من يدخل الجنه من خلق الله الذين تسد بهم الثغور اللي هم ده هم ويتقى بهم المكاره يقفوا في عز الازمه اللي الكل هرب فيها هم وقفوا ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء سابوا دنيتهم عشان الدين فيا ربنا سبحانه وتعالى يدخل عليهم الملائكه فتقول سلام عليكم بما صبرتم دول اول من يدخل الجنه من خلق الله بعد سنين يزور الرسول شهداء احد يقول لهم سلام عليكم بما صبرتم كانه بيقول ان دول اول من يدخلوا الجنه من خلق الله هنعمل ايه يا جماعه هنعمل ايه يا اخوانا الاعتكاف بعد ايام عايزين نعمل حاجه بقى عايزك تعملي بطوله انزلي اعتكفي جوزك يبقى معتكف في المسجد وانت فوق او اخوك وانت فوق في مسجد النساء انزل اعتكف عيش 10 ايام لله يا جماعه عايزين نعتكف بقى عايزين نعتكف على عباده عشان قلوبنا تتطهر عشان نطلع عشان نرتقي عشان نتغير عشان نغير عشان ربنا يغير الامه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم عشان الامه تتغير بقى الاعتكاف يا جماعه ربنا فتح لنا ابواب بيته اوعوا تقفلوها على نفسكم 10 ايام في صلاه مستمره لانك في صلاه ما انتظرت الصلاه فانت طول ال10 ايام قاعد مستني صلاه ورا صلاه ورا صلاه 10 ايام هتبقى اطول صلاه في حياتك يا ترى مين اللي هيخرج بهدايه وتوبه في ال10 ايام يا ما شباب اتقلبت حياتهم في الاعتكافات يا ما ناس اتغيرت حياتهم في الاعتكافات 10 ايام جهاد يا امه محمد 10 ايام كفاح يا امه محمد الاعتكاف المفروض الامه كلها تعتكف يعني الضعيف قوي بقى ينزل يعتكف طول الليل وامرنا لله ولكن الاعتكاف يا جماعه ما نضيعوش ابدا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم انصر بنا الاسلام اللهم انصر دينك واعز اوليائك اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم تب علينا لنتوب اللهم انا نعتذر اليك عن كل موقف خذلنا فيه نبيك اللهم انا نعتذر اليك عن كل موقف خذلنا فيه دينك اللهم اغفر لنا وتب علينا واجعلنا من جندك المخلصين وانصر بنا الاسلام واعز بنا الاسلام واخرج منا دعاة وداعيات ينصرون دينك ليلا ونهارا يا رب اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم اكتبنا من الفائزين فيها يا رب اللهم اكتبنا من الفائزين فيها يا رب اللهم اكتبنا من الفائزين فيها يا رب اللهم لا تترنا فيها اللهم لا تترنا فيها يا رب اكتبنا فيها من الفائزين يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا